بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الأمسية التربوية إيه، يعني وهي بعنوان فنسي ولم نجد له عزما وهذا اللقاء يعني كن- كان ال- الأصل بصراحة إن هو يكون للي اشتركوا في دورة الارتباط بالقرآن على آه، إنه القرآن في صفحة تليجرام وكان في دورة عن الارتباط بالقرآن ثم بعد ذلك اللي بيرتقي من هذه الدورة الارتباط بالقرآن وأحب أن يكمل آه، طلب العلم في مسائل اللغة والأثر وغير ذلك في كان برنامج آخر اسمه طليعة الكفاية في علوم القرآن ثم بعد ذلك برنامج آخر إن شاء الله لمن ارتقى بعد أن ينتهي من برنامج الطليعة إن هو بإذن الله سبحانه وتعالى يدرس في الكفاية في علوم القرآن لكن بما ان اللقاء يعني اشبه بلقاء تربوي ففكرت ان هو يكون عام ويبقى ضمن الامسيات التربويه اللي بنعملها آه، يوم الاربعاء اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغني واياكم رمضان وان يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته طيب لقاء اليوم هو بعنوان فنسي ولم نجد له عزما ومحاوله الربط بين قضيه النسيان وقضيه العزيمه على الفعل او ان آه، الطاعه والاعمال و دور رمضان والعبادات عموما في حل هذه القضية طيب قبل ما نبدأ نتكلم على مسألة النسيان ونحاول زي ما احنا متعودين مع بعض بفضل الله سبحانه وتعالى نبحث في نصوص القرآن والسنة عن هذه القضية دايما الإنسان لما بيحاول يستبصر في قضية من القضايا عن طريق النظر في نصوص القرآن والسنة بيجد آه، بيجد فتحا عظيما بيجد كيف أن القرآن تناول هذه القضية وكيف أن السنة أيضا أشارت إلى هذه القضية فيفاجأ أن دائما بفضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله على نعمة الوحي نفاجأ أن بفضل الله القرآن والسنة عالجوا هذه القضية بطريقة عجيبة جدا فقبل ما نحاول نجمع شتات آه، آه، الآيات والأحاديث اللي اتكلمت على مسألة النسيان والذكر الأول لما نيجي نتكلم على مسألة الإنسان عموما آه، ما هو الإنسان و- وكيف نظر القرآن وكيف نظر الوحي إلى الإنسان هنا لما هنتكلم على الإنسان قبل ما أتكلم على إن نسيان شيء فطري في الإنسان وكيف أن القرآن أشار لذلك والسنة أيضا أشارت لذلك مسألة النسيان في القرآن وفي السنة الأول إيه طبيعة الإنسان؟ إحنا هنا لما نتكلم عن النسيان أو الوحي بلاش إحنا بقى لما الوحي يتكلم على الإنسان مش بيتكلم بالطريقة الفلسفية اللي, اللي هتديك شوية تعريفات قد لا تستفيد منها شيئا وقد لا تستطيع أن توظف هذه التعريفات يعني أنا مش عايز الحد آه، آه، الفاصل للإنسان أو ال- آه، يعني طريقة القرآن بتختلف لما تيجي تجمع أنت بتقرأ القرآن بتجرد القرآن ودي نقطة مهمة لما تحب تتعرف على شيء آه، مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى أن تجمع الآيات اللي تكلمت في الأمر ده لذلك كان عاجبني قوي ال- ال- المشروع اللي كان بيقوم عليه الاستاذ دكتور شاهد بوشيخي اللي هو يعتبر شيخ الشيخ فريد الانصاري عليه رحمه الله لما قاموا بفكره جمع المصطلحات القرانيه ودراستها وتوزيع المصطلحات دي على مجموعه من الباحثين وكان كل ف- بفضل الله كل شويه كان بيخرج بحث بيدرس مصطلح في القران مصطلح الامه آه، مفهوم الغيب آه، الجاهليه في القران كل شويه وكانت حتى دار السلام اظن هي اللي بتطبع آه، لان ال- ال- المشروع في المغرب يعني العربي وبعض هذه الكتب طبعت والد- وش- وال- اصلا الدكتور شاهد بوشيخي له كتب في مساله الاهتمام بقضيه المصطلح سواء الدراسات المصطلحيه او غيرها يعني فالخلاصه لو احنا حبينا نشوف الانسان في القران هن- هنجد ان القران له طريقه خاصه في تعريفنا بالانسان طريقه بتفيدنا على مستوى الفهم وعلى مستوى العمل فانت لما تفاجئ ان اغلب صفات الانسان في القران جاء فيها نوع من الذم وده بعض الناس كان خلاه آه، طبعا بالرجوع للاثار يعني خلاه يرى ان الانسان هنا المقصود به الكافر وبعضهم قال لا ده اوصاف في الانسان عموما لكن المؤمن يزكي نفسه فيتخلص من هذه الصفات لذلك لما تفاجأ يعني لو احنا ادينا واجب آه، واحنا ان شاء الله مقبلين على رمضان اللي عايز يعمل ختمه او حتى اثناء رمضان إيه، كيف تحدث القرآن عن الإنسان ما هي أوصاف الإنسان في القرآن تفاجأ أن الإنسان مثلا عجول الإنسان هلوع الإنسان آه، زي ما ربنا قال في- خلق من عجل الإنسان آه، بيجزع الإنسان بيخاف الإنسان عنده رغبات الإنسان عنده آمال فلما تجمع هذه الأوصاف كيف وصف الإنسان في القرآن أنت بتتعجب إن الأوصاف متنوعة ودي بقى قصة تانية بقى لما تبص على سياقات الذكر ده أصلا وعلاقاتها زي ما اتكلمنا في درس قبل كده مداواة النفس الهلوع من خلال سورة المعارج لما ذكر هذا اللفظ في سورة المعارج كيف أن السورة عالجت قضية الهلع أيضا كان في درس في سورة القيامة ك- لما ت... لما بعض العلماء أشار إلى أن سورة القيامة تتحدث عن قضية العجلة ومن السور اللي الواحد ملاحظ إن هي ذكر فيها العجلة أيضا سورة طه وسورة القيامة تفاجأ إن القراءة أيضا في هذه السور تساعد على معالجة هذا الأمر خلاص فالقرآن له طريقة خاصة في التعريف بالإنسان لا يقدم لنا تعريفا بصورة آه، جافة قد لا نستطيع أن نوظفها لكن القرآن بي بي وبعدين ال- الذي خلق الإنسان هو الذي تكلم بهذا الوحي سبحانه وتعالى فألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهذا القرآن جاء مناسبا لعلاج هذا الإنسان وجاء كاشفا للإنسان بل القرآن بيكشف لنا أغوار في النفس البشرية قد لا يستطيع الإنسان أن يتفهمها أو أن يستوعبها وده بقى مسألة تانية طويلة شوية ممكن ربنا يستر إن شاء الله نبقى نعمل فيها درس إيه، أو إحنا كان في لقاء قبل كده أظن في حاجة زي كده مسألة إيه، إيه، إعجاز القرآن وكيف يؤثر القرآن أصلا في الإنسان ما الذي يفعله القرآن في الإنسان فالقرآن يعلم لأن الذي تكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى يعلم طبيعة الإنسان واحتياجات الإنسان طيب فمن الأوصاف التي ذكرت عن الإنسان في القرآن وعن أبينا آدم عليه السلام وأوصاف فطرية متمكنة في الإنسان قضية النسيان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما آه، نسبة النسيان إلى أبينا آدم ليست مذكورة فقط في هذه الآية في سورة طه مذكورة أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أذكره الآن بإذن الله سبحانه وتعالى لكن قبل أن أقول ذلك بعض ال- ال- المفسرين ورد في بعض الآثار بيرى أن حتى التسمية تسمية الإنسان سميت ذ- كذلك بسبب النسيان وإن كان يعني بعض أهل اللغة بينازع في ذلك مش ده دلوقتي م- آه، مقام تحرير لماذا سمي الإنسان إنسانا لكن المقصد أن ده شيء فطري في الإنسان بل الحديث الجميل آه، حديث طويل لما مسح الله سبحانه وتعالى على ظهر آدم وأخرج ذريته من ظهره فنظر إليها تخيل كده مشهد مهيب آدم عليه السلام بينظر إلى كل الذرية ملايين من البشر فوجد رجلا في وجهه بصيص من نور وجد بصيصا من نور انت متخيل ما يكون قدامك مليارات المليارات من البشر ثم في آه، آه، وسط هذه المليارات في بصيص من نور ده معنى كده ان هذا نور مميز نور ال- العباده فقال يا ربي من هذا يعني تخيل كده سيدنا ادم آه، لقط حد كده من بعيد قال يا ربي من هذا قال هذا آه، داوود عليه السلام ياتي في اخر الزمان انت متخيل فمن كثرة حب آدم عليه السلام لداود في اللحظة ديت قال يا ربي أعطه من عمري ستين سنة لما عرف أن عمر سيدنا داود ليس طويلا فقال أعطيه من عمري ستون سنة فلما أهبط آدم إلى الأرض فجاء ملك الموت فقال له آدم عليه السلام لقد تعجلت قال له، لا أنا لسه لي ستين سنة فقال ألم تهبها ألم تعطيها إلى داود عليه السلام فجحد آدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحد ذريته من بعده ونسي آدم فنسي ذريته من بعده ففي أوصاف أشبه مش عايز أقول بالمتوارثة بس أصله مف- أشبه إن الإنسان مفطور عليه هذه الأوصاف يبقى دي النقطة الأولانية إن في أوصاف مذكورة في القرآن إيه، إيه، الشح في جزء إن هو كنود أما تيجي تجمع أوصاف الإنسان في القرآن هذه الأوصاف الإنسان بي إيه- زي ما ذكر في القرآن هو بيحاول إن هو يزكي نفسه ويتخلص منها طيب هل ده الجزء الأولاني من اللقاء الجزء الثاني هل هذه الأوصاف كلها ضارة؟ مسألة الأمل مسألة النسيان الأوصاف دي كلها مسألة العجلة الفضول هل كل الأوصاف دي الإنسان مطالب أنه يتخلص منها تماما؟ لا الشريعة حينما جاءت للإنسان جاءت لتهذب هذه الأخلاق والصفات لأن في جزء منها الإنسان محتاجه لكي تستمر مسيرة الحياة يعني مسيرة الحياة مش هتستمر بدون أصلا هذه الأوصاف الفضول والعجلة والأمل اللي عند الإنسان والنسيان أنت محتاج هذه الأوصاف لكن أنت محتاجها بقدر معين زي بالظبط مسألة الشهوة الشريعة لما جاءت تعاملت مع قضية الشهوة عن طريق أن هي لم تمنعها مطلقا لا أنك أنت توظف في المكان الصحيح فتأخذ عليه الأجر لكن أن أنت الشريعة تكبت كل هذه المشاعر تماما فتتحول الى كده انت هتبقى من الملائكه لا الشريعه بتحافظ على التصور البشري لان الملائكه من اول لحظه قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فقال الله سبحانه وتعالى اني اعلم ما لا تعلمون فهذه الشريعه جاءت مناسبه للبشر بل نقل بعض العلماء ونقل ذلك ابن حجر في نقل جميل في مساله طول الامل وهو بيتكلم ومن الابواب العظيمه اللي لو الانسان عايشها يعني اظن ان شاء الله يحدث له تغييرا في صحيح البخاري يعني باب الرقاق واللي عنده مقدره انه يقدر طبعا بس ده هيبقى صعب شويه اللي اعتاد القراءه فتح الباري ممكن يقرا شرح كتاب الرقاق او اي مختصر من مختصرات فتح الباري او يسمع شروحات لهذا الباب باب الرقاق فابن حجر بيعلق بيقول بعد ما اتكلم على شوف ايه الكلام اصلا كان عن خطوره طول الامل خدوا بالكم الباب أصلا كان بيتكلم عن خطورة طول الأمل ثم قال وفي الأمل سر لطيف إيه ده؟ يعني في وجود الأمل مهم يعني مسألة إنك تأمل شيء ده مش على طول غلط لا مش على طول غلط قال وفي الأمل سر لطيف لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا بل حتى نقول من أعمال الدين الطويلة واحد هيجيب مخطوطة وهيقعد يشتغل عليها طالب علم وهتطلع ب 25 مجلد مثلا وهيشتغل عليها كذا سنة لو الواحد ما كانش عنده هذا الأمل قد لا يستطيع أن يكمل خلاص طيب أمال إيه المشكلة وإنما المذموم هنا تحرير ما تذمه الشريعة زي ما نتكلم بقى في مسألة النسيان دلوقتي المذموم بقى في الأمل الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة فمن سلم من ذلك شوف الكلمة الدقيقة فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته أي إزالته تماما متخيلين ده في الأمل فكذلك في النسيان النسيان له مزايا أصلا يعني كثير نسأل الله السلامة والعافية كثير من الآلام والمشاكل والابتلاءات لو ظلت حاضرة في ذهن الإنسان ده أصلا ده إشكال ده ممكن يكون يعني نوع من الخلل اللي يحتاج إلى نوع من الضبط من رحمة الله أصلا قضية نسيان مثل هذه الأمور بل من رحمة الله إنك تفاجأ إن ممكن يكون في حد واقع في بلاء وتلاقيه بيمزح وبيضحك بيحاول إن هو يتناسى الأمر ده حتى تأتي عليه لحظات ينسى بالفعل فالنسيان ليس مذموما مطلقا عشان كده احنا بنقول إن الشريعة وزي ما هنتكلم النهاردة راعت ذلك يعني الشريعة راعت إن أنت عندك جزء بشري وعندك جزء معين لو استمريت فيه واستمرأت وتجاوز الحد هنا هيحصل الإشكال خلاص زي الصحابة لما استغربوا إن معقول الواحد يأتي زوجته ويأخذ أجر ليه ده, ده, ده هو بيعمل حاجة هو ماشي هي مباح وكل حاجة بس هو ده بيستمتع ليه ياخد أجر على فقال مثلا أرأيتم إن وضعها في الحرام يعني يا جماعة ماشي ما هو يعني توجيه ده في الاتجاه المباح بياخد عليه أجر فكذلك توظيف هذه الصفات الفضول العجلة في الاتجاه الصحيح وتهذبها وربطها بنظر وده هنا دايما العالم اللي بينظر للقدر والشرع يا جماعة العالم الحق اللي بينظر للأمر القدري المفطور عليه الإنسان ثم تعامل الشريعة مع هذا الأمر القدري دائما من من أوصاف العلماء الراسخين اللي هم بيستطيعوا بفضل الله بيلحظوا الشرع وبيلحظوا ايضا القدر في ناس بتركز على القدر بس فتقع في تجاوزات للشريعه وفي ناس بتركز على الشريعه فقط فاحيانا توقع بعض الناس في انواع من التعنت والاشكال ليس في الشريعه الاشكال في قصور تصوره لكمال الشريعه خلاص بل احيانا وده حديث كان عجيب جدا بصراحه لما قراته وحديث يعني معروف يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتحدثون ويضحكون لاحظ النبي صلى خرج على أصحابه يتحدثون ويضحكون الحديث فيه يعني إن شاء الله سند يقابل للتحسين يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تل- ولا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى تخيل فأوحى الله إليه لما تقنط عبادي لما تقنط عبادي انتوا متخيلين ان يعني في هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم ان في أمر جلل استحضار الأمر ده على الدوام صعب جدا مش كل الناس تستطيعه أصلا يعني زي ما يجي دلوقتي لو ربنا قدر وتكلمنا في حديث ساعة وساعة أصلا خلاف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تدومون على الحال هل في أصلا حد يعرف يعمل كده ولا لا لكن الخطاب المناسب لعموم الناس لا تص... عموم الناس لا يستطيع ذلك أصلا يعني عموم الناس بيمر بحالة من الصعود والنزول الصعود والنزول والشريعة راعت ذلك وقبلت ذلك بل زي ما نذكر الآن إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أصلا العبادات بتراعي هذا الأمر فلما عاتبه الله سبحانه وتعالى وانظر إلى رحمة وجمال ويعني الواحد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم فعاد عاد بكل بساطة كده عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال أبشروا يعني شوف هو في الأول قال لهم حاجة صلى الله عليه وسلم فلما عاتبه الله بكل وده من دلالة إن هو من عند الله مبعوث من عند الله صلى الله عليه وسلم فعاد إلى أصحابه وقال أبشروا وسددوا وقاربوا خلاص أنت مش هتعرف تجيبها على طول كده طيب حاول توازن حاول تقارب حاول تجيبها في في المنتصف مش عايز تجيبها في المنتصف حاول تقارب السداد قيل انك بتسد شيء معين هتوجه سهمك في هذا المكان قدر المستطاع طيب يبقى مسألة النسيان مسألة الإنسان مفطور عليها لكن كيف ويحتاجها لكن خطورة أن يمتد هذا النسيان ويسري إلى دينه فيؤدي إلى الخلل وده المشكلة لكن وجوده ده طبيعي احنا قلنا نسي آدم فنسي دولته بعد النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال وأيضا الحديث في نقاش في سنديد إن شاء الله قابل للتحسين ومعناه صحيح إن شاء الله قال صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن خد بالك يعني أنا بعدت دلوقتي عن أوصاف الإنسان كلمة الإنسان اللي فيها القرآن اللي فيها خلاف ده أنا بقول لك سيدنا آدم نسي ونسي دولته بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن خلق مفتنا توابا يفتن ويتوب خلاص نسيا إذا ذكر ذكر وفي رواية نساء بصيغة مبالغة يعني المؤمن مش بس بينسى لا ده بصيغة المبالغة كثير النسيان كل بني آدم مخطئ لا خطاء بصيغة مبالغة ولكن بعض الناس بيتوقف عند كل بني ادم خطاء يجي يعمل ذنب فتيجي تكلمه ويقول لك ما كل بني ادم خطاء ايوه لكن وخير الخطائين التوابون تيجي تكلمه يقول لك يا عم المؤمن خلقا مفتنا ايوه توابا يجي ينسى فتيجي تعاتبه يقول لك ما هو نسيا ايوه ما هو اذا ذكر ذكر ما هو انا في الامر معروف انها منكر دور التذكير يعني اللي انا عايز اقوله في الجزء الاول ده او ده الجزء الثاني ان قابليه الانسان للنسيان كفطره تقابلها قابلية الإنسان للتذكر فإذا كان ده أمر قدري بيحدث للإنسان فطر عليه قدرا فشرعا شرعت لنا أمور للتذكرة فهنا التكامل اللي بيحدث بين الشرع والقدر فأنت مطالب بهذا التذكر لا تستمرئ النسيان وإلا بقى إيه تاخد فلوس فلان ويقول لك فين فلوسي تقول له لا ده دكتور أحمد كان بيقول في الدرس نسيا أنا نسيت والله موضوع الفلوس ده لا لو أنا جاي أفكرك أهو إذا ذكر ذكر فقابلية الإنسان للنسيان تقابلها أيضا قابلية الإنسان للتذكر لما ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون أيوة بتقع في التوبة بس قابلية الاستغفار والتوبة بتقع قصدي في الذنب ففي قابلية الاستغفار والتوبة احنا بفضل الله من نعمة الله علينا على أبينا آدم وعلينا من بعده مسألة التوبة إبليس أبليس يئس قضية الإبلاس اليأس من التوبة لكن احنا فضل عندنا توبة اللهم لك الحمد فبلاش إنسان يؤخر قضية التوبة إلى لحظات الموت بلاش يؤخر قضية التذكر إلى لحظات الموت طيب يبقى النقطة الأولانية صفات موجودة في الإنسان هذه الصفات فطرية تفيد الإنسان وقد تضره كيف يتعامل معه ذلك لما أنا برضو من الحاجات الغريبة أوي أنا بقرأ بجمع مسألة النسيان أول مرة ألحظ إن سورة طه اللي فيها الآية فناسي ولم نجد لها عزمة فيها قضية النسيان كتير أصلا يعني أنا كنت بجمع النسيان والذكر في القرآن فلقيت السامري فنسي آه، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والذكر وأقم الصلاة لذكري لقيت السورة محتاجة إعادة قراءة بس ما كانش في وقت بقى ربنا يفتح علينا ويبلغنا رمضان ويفتح علينا فهم القرآن آه، مسألة آه، تتبع يعني أنا كان من المعاني اللي في سورة طه بالنسبة لي العجلة آه، خير وأبقى آه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى مسألة الشقاء والخير الباقي والتعجل دي كانت المعاني اللي شغلاني في سورة طه وكيف لا يشقى الإنسان في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى يعني ففوجئت وده من عجائب القرآن كل ما بتعود إليه لا يخلق على كثرة الرد فإذا الإشكال ليس في حدوث النسيان ماشي الإشكال ليس في حدوث النسيان أمال الإشكالة فين؟ في استمرار الإنسان وطغيانه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر طبيعي جدا الإنسان يتكاثر في شيء ويأتي بشيء و... لكن اللي مش طبيعي إنه يستمر حتى ينسى الموت آه، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آه، حسنه أظن الشيخ الألباني بيقول صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي ما من القلوب قلب إلا وله لو افترضنا ده القلب ما- إلا وله سحابة كسحابة القمر ده القلب أهو أو كينعكس بقى القلب فوق زي القمر ودي سحابة بتعتريه يبقى ال- ما- مفيش قلب إلا وليه سحابة السحابة لما بتأتي بيظلم فإذا مرت أضاء والإمام ال- ال- الصنعاني لما بيشرح الحديث كل هذه الصحابة كالغيم فطبيعي مرور السحابة على القلب حدوث النسيان كل ده أنا بأكد إنه شيء طبيعي اللي مش طبيعي تراكم السحاب الغيم يتحول إلى ران طول الأمد ده اللي مش ده المشكلة يعني الإشكال في طول هذه الفترة في تراكم طبقات السحب في النسيان لغاية لما تبقى آه، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى هي دي الخطورة إن يوصل لهذه المرحلة إنما مرور السحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النوم أي يغفل الغفلة كل ده بيحصل ممكن طبيعي مش أقصد طبيعي بمعنى لكن أقصد إنه قد يحدث للجميع الإشكال فين؟ يعني لما سيدنا حنظلة خرج من بيته يبكي ومر عليه سيدنا أبو بكر الصديق قال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة ليه؟ عشان بتمر عليه لحظات النسيان فقال له إني لا أجد ما تجد فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا سيدنا حنظلة بيبكي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا حنظلة قال يا رسول الله شوف شوف ال- التشخيص حنظلة للمشكلة وشوف النبي صلى الله عليه وسلم علاجه سيدنا حنظلة بيقول نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا في تذكيره بالجنة والنار فكأن رأي عند أعلى درجات التذكرة السماع والبصر اشتراك السماع والبصر بشيء نروح البيت عفسنا الزوجات والضيعات والعيال والمشاكل والشغل والتليفونات والمش عارف ايه خلاص ف... فنسينا كثيرا خدوا بالكم سيدنا حنظله بيقول ايه فنسينا كثيرا سيدنا حنظله حاسس ان النزول خدوا بالكم نزول مستوى التذكر عند حد معين ده نفاق وان كان متصور ان لازم مستوى التذكر يظل دائما في حاله من الثبات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا حنظله لو انكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وفي روايه وعلى الذكر التذكر الدائم ده هتبقى ملاك لصافحتكم الملائكه في الطرقات ولكن يا حنظله ساعه وساعه طالما في المباحات وساعه انت ما بتنزلش عن مستوى معين ما بتقعش لكن الطبيعي ده حد النسيان والتذكر ده في الطبيعي إيه، في المباحات ما بتنزلش ده ساعة وساعة يا حضرتك تحتاج إلى ساعة التفكر هنا بقى الإيه؟ الجزء الثالث من الدرس من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل لنا مذكرات تذكرنا يعني يعني مش بس ربنا سبحانه وتعالى فطرنا على النسيان وجعل لنا قابلية للتذكر وجعل قابلية التنقل بين النسيان والتذكر والنسيان له فوائد والتذكر بيذكرك بالدار الآخرة فقط لا ولم يأمرنا بالتذكر فقط لكن من رحمته أن إيه، من عونة من الله سبحانه وتعالى بنا جعل لنا مذكرات هذه المذكرات التي تذكرنا في منها مذكرات قدرية أشياء قدرية بتحدث ليست بفعل الإنسان وفي أشياء آه، الله سبحانه وتعالى شرعها لنا فالإنسان بيجتهد عشان يعملها تشريعات شرعها الله لنا زي أقم الصلاة ليه؟ لذكري لتذكرني خلاص؟ طيب هفصل دلوقتي القدرية والشرعية المذكرات القدرية أشهر المذكرات القدرية التي تذكر الإنسان الابتلاءات لحظات الضعف لحظات ال ال ال زي ما القرآن كده بيذكر اللي المشرك بيأتي فيها في منتصف البحر المشرك فجأة يتحط في منتصف البحر فيقول آمنت فيرجع تاني للبر مرة كأن لم يدعونا إلى دور المس والعياذ بالله ففي لحظات قدرية يقدرها الله سبحانه وتعالى على الإنسان ليتذكر ليتذكر ضعفه وعجزه وحاجته إلى ربه حاجته إلى خالق حاجته إلى يتذكر حاجته إلى إله مش بس خالق يتأله حاجته إلى رب يعبده ده احتياج فطري في الإنسان بل على كلام شيخ الإسلام ده احتياج كوني كون مش بس يحتاج إلى رب خالق لا يحتاج إلى إله يتأله عشان كده كل المخلوقات تسبح بحمده سبحانه وتعالى ده احتياج خلاص فمسألة ال ال ال احتياج الإنسان لده وأن الله سبحانه وتعالى جعل أمور قدرية تذكر الإنسان بهذه الأمور الخسوف هذه من آيات الله النبي صلى الله عليه وسلم قال آيات الله يخوف الله بها عباده يذكر الله بها عباده الزلازل الأزمات اللي بتمر الإنسان هذه الأزمات تجعل الإنسان يفيق لأن استمرار الحياة على وتيرة واحدة أو على وضع واحد يجعل الإنسان ينسى يعني كان في لقاء بسيط كده مع مجموعة من الشباب كان بعنوان ما غرك بربك الكريم ان احيانا استمرار الحياه وان مفيش مشاكل والدنيا ماشيه يرجع انسان يغتر فينسى الله سبحانه وتعالى احيانا لكن بعض اهل الايمان نسال الله ان نكون منهم يذكرون الله في الرخاء كما يذكرونه في الشده بل من اسباب اجابه الدعاء في الشده ان تكثر من ذكر الله في الرخاء الا الا تنتظر الشده حتى تكثر في الدعاء حتى تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى لكن رحمة من الله بعباده أن قدر عليهم ذلك البأساء والضراء حتى هذه الأمور تحيط بالإنسان فيعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه طيب يبقى قلنا إن الأخلاق اللي مفطور عليها الإنسان كيف يتعامل معها النقطة الثانية وطبعا احنا بنتكلم هنا عن نسيان النقطة الثالثة من رحمة الله انه جعل لنا مذكرات قدرية شرعية أما المذكرات الشرعية ده, ده بترجع للتشريع تشوف كيف تعامل التشريع مع هذه القضية ازاي التشريعات يعني ازاي مثلا لما تيجي تبص على الصلاة مثلا على العبادات ازاي الصلاة موزعة في أنحاء اليوم ازاي الصلاة تنتزعك من حياتك انت عايش مع الشهادة عالم الشهادة تعايشه مشغول بشهواتك بملذاتك بالمباحات بالأسباب بالناس تأتي الصلاة لتنتزع الإنسان من هذا العالم من عالم الشهادة ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تنتزعه من فراشه في صلاة الفجر ومن عمله في صلاة الظهر ومن كسله وتعبه في صلاة العصر ومن مسامرته وأنسه بالناس في صلاة المغرب والعشاء هذا الانتزاع ثم تعيده مرة أخرى تضبط له البوصلة فيعود مرة أخرى إلى الحياة بعد أن عايش عالم الغيب ثم إذا أكثر من الصلاة في صلاة أطول فترة بقى من الفجر للظهر ومن العشاء للفجر صلاة الضحى وصلاة قيام الليل هو بيكون هنا بيحقق الاتزان المطلوب للإنسان ففعلا وأقم الصلاة لذكري طيب مسألة التذكير بالصلاة بالعبادات أحيانا اعتياد الصلاة لما يكون في تذكير يومي خمس مرات في اليوم أحيانا الإنسان وده كلنا بنقع في ذلك بيعتاد الأمر فممكن للأسف تفقد الصلاة بالنسبة لنا قيمتها التذكيرية تفقد الصلاة قيمتها التذكيرية لنا في الدار الآخرة بشعور تقرأ عن السلف انه كان يرتعش او يصفر اذا وقف بين يدي الله او كان اذا توضا تذكر كذا احنا ممكن ده يحصل لنا احيانا على فترات بعيده لكن ان ده يبقى مستمر صعب فمن رحمه الله سبحانه وتعالى ان انزل لنا الوحي تقرأ القرآن طبعا ذكر الله أسهل العبادات يعني اللسان لا يمل لا يزال لسانك رطبا بذكر الله فأيضا قضية ذكر الله عبادة الوحي الوحي أصلا من معاني الذكر من أسمائه الذكر من أوصافه أنه ذكر والقرآن ذي الذكر القرآن لذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر فخطورة وأهمية التذكير بالوحي ودي هأجلها شوية للكلام على مع رمضان من رحمة الله أيضا في كل ده بالجانب في ال... بتكلم في الجانب التشريعي العبادات عموم العبادات زي الصلاة العبادات المتكررة اللي لها وقت موقوتة كانت عملنا كتابا موقوتة أو المواسم ودي بقى نفحة من نفحات الله إن إيه أنت اعتدت على الصلاة في اعتياد متكرر على الصلاة من رحمة ربنا إن إنك تتفرغ فترة تركيزية عشان تتقن وتستعيد هذه المشاعر التي حصل لها نوع من الايه نوع من التسريب المشكله يا جماعه ان احنا المعاني الايمانيه وده ده برضه بيحصل بتتسرب من الانسان بيحصل عارف لما عايز تركب جلده بتسرب المعاني الايمانيه مع ان لك في النهار سبحا طويلا هذا السبح وهذا التقلب بيجعل المعاني تتفلت من الانسان فيحتاج ان يستعيد مره اخرى هذه المعاني فتتفلت منه فيستعيد هكذا دورة حياة الإنسان ذلك الليل والنهار الليل بيتلقى فيه المعاني يخرج في النهار السبح الطويل فيعود مرة أخرى إلى الليل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يصحى الصبح يروح يمشي في مناكبه يأكل من رزق الله فيخالط الأسباب والناس والجاهلين فيفقد جزءا من إيمانه فيعود يبيت لربه سجدا وقياما هكذا دورة حياة المؤمن من رحمة الله انه جعل له مواسم يركز فيها انت احيانا الواحد لما يكون عايز يخلص حاجة يقول لك انا هدي لها وقت اركز فيها موسم امتحانات بيركز فيه عايز يخلص شغلان عايز يخلص كتاب فانت في مواسم التذكر يعني تلاقي زي الحج كده حاجة بتقصد فيها تسافر فيها لله سبحانه وتعالى تترك المال والوطن وتضحي وتسافر لله سبحانه وتعالى فانت تعايش رحلة كاملة بل كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل هذه المشاهد الحج جعلت لذكر الله سبحانه وتعالى أصلا فتخيل لما يجي موسم زي رمضان 30 يوم المرة دي بقى إيه تصفد الشياطين وأبواب الجنة بتفتح وعبادات جماعية تساعدك الآن على قضية التذكر يبقى اللي حصل طول ال 11 شهر في السنة جات الفرصة إنك تركز حتى تستعيد ما تسرب منك وما فقدت من مشاعرك الإيمانية المعاني الثقيلة اللي تحتاج إلى نوع من الخلوة والتركيز جاء الوقت الآن جاء بفضل الله ربنا يبلغنا رمضان جاء الوقت لتعايش هذه المعاني نوع من الاستكينة وقرآنا فرقناه لتقرأه على ناس على مكتب يبقى أنت الموضوع عايز حالة من الخلوة النفسية من الفراغ النفسي ده صعب طوال العام بتحاول تجيب شويه في القيام شويه في الصلوات شويه في صلاه الفجر شويه في جلسه الضحى ثم ياتي بقى موسم التركيز مواسم الطاعات يبقى من الامور الشرعيه والتشريعيه التي قدرها الله للتذكر مواسم الطاعات فمن الغبن لذلك كان في درس بعنوان الاستغلال الامثل لمواسم الطاعات من الغبن ان يخرج الانسان من مواسم الطاعات ولا يحقق هذه الذكرى مغبون لان هو اصلا انت المفروض ده دي ده الموسم اللي بتشحن فيه البطاريه ده الموسم اللي بتحط فيه بنزين ده البنزينه بتاعت حياتك فانت ازاي تخرج كيف تخرج فارغا ودي خطوره ربنا يستعملنا يا رب جميعا في الدعوه خطوره ان حتى الموسم ده يتحول الى موسم انشغال فقط هو موسم دعوه لا شك كثير من الناس بفضل الله يقبل على الايمان والدعاء لابد ان هم يجتهدوا في رمضان لكن خطوره واعمال الخير والانفاق خطوره ان يتحول الى هذا فقط لذلك في ختام سوره المزمل ذكر الله سبحانه وتعالى اللي عنده ظروف قدريه قهريه زي المرض او انشغال دنيوي قاهر له يحتاج ان ياكل من عمل يده او انشغال ديني علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ربنا قال على الثلاثة ما قالش خلاص هؤلاء لا داعي لأن يقوموا الليل يعني احنا قلنا في أول السورة يقوم الليل إلا قليلا خلاص الثلاثة دول معاهم العذر بتاعهم لا لا لا فاقرأوا ما تيسر كان ربنا بيبارك في هذا القليل المستمر حبوا العمل الله دوم وانقل إن حتى ها حتى أصحاب هذه الظروف خاطبهم الوحي وقال فاقرأوا أي في قيام الليل من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه طيب من رحمة الله إن قدر لنا مثل هذه المواسم اللي بتساعد والمواسم دي كمان مش بيتقال لك تذكر فيها وخلاص لا في مساعدة في في مساعدة في عبادات جماعية في آه، إن شاء الله بكرة تتذاع حلقة كنت عملتها مع الشيخ أحمد سيف في مسألة رمضان وإزاي الطاعات آه، في تيسير من رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الطاعات وكيف الإنسان ينبغي أن يقبل على آه، طاعات في رمضان فعشان ما أعيدش الكلام هتتذاع بكرة إن شاء الله طيب إذا الإنسان بيدور بين السبح النهاري هذا التقلب على أحد المعاني يعني و- وده إسقاطها علينا يعني إن إحنا السبح بالنسبة لنا بيؤدي إلى هذا التقلب يؤدي إلى حالة من ي- يعني فقدان أو تسرب هذه المعاني بل قال صلى الله عليه وسلم عن تواضعه صلى الله عليه وسلم هو من هو صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي احتياج يا جماعة ده طبيعي هذه مرور السحابة ده طبيعي الأثر وإن كان اللي أنا ذكرته من شوية ما من القلوب اللي له سحابة قيل أصلا وإن كان القصة يعني قيل فيها ضعف إن ده كان أصلا نقاش بين سيدنا عمر وسيدنا علي كان بيسأله إزاي الواحد بيحدث حديث وفجأة ينساه وبعدين فجأة يفتكره فجأة ف- ف- فذكره سيدنا علي بهذا الحديث إن القلب بتا- بتعلو عليه سحابة فينسى زي قلت لكم الإمام الصنعاني بيقول بيحدث حالة من الظلمة ثم حالة من الإشراق بيقول بيجي وقت النفس وكأنها تشرق بالمعاني ده دور رمضان انت انت احيانا انا دايما اقول لكم اقول لكم سر يعني خلاص ما بقاش سر طبعا انا هقوله قدام كل ال آه، انا بحب دايما بعد رمضان كل ما اقابل حد من الاخوه اقول له كلمني كده ايه المعاني القران اخبار القران ايه هو مش واخد باله ان هو طالع باجمل معاني فبيتكلم بصوره تلقائيه الواحد بيسمع درر يعني انا بالنسبه لي شهر شوال ده شهر جمع الدرر من من الايه الناس ممن تحسبهم آه، لهم حال في قيام الليل فتيجي شهر شوال تبقى ايه تدردش مع الناس تقول له كده اخبار ال- سوره البقره إيه، ما تقول لنا كده اي معنى تفاجئ ان هو خارج من رمضان النفس كانت مشرقه بترى المعاني ببساطه ما فيش غيوم خلاص هو قاعد بيجلو هذا الصدأ اللي, اللي امتلأ على القلب 11 شهر فقاعد 30 يوم بيحاول عارف بيكحت كده وبينظف فالقلب بيكون مشرق لان خلاص الشمس اللي كانت عايزه توصل النور بيعلوها هذه الطبقات وقاعد بيشيل هذه الطبقات وي- ويتعب في اول قيام ليله واستمر بقى لو قعد لغايه طول رمضان بفضل الله يجاهد في الطاعه وزود في العشر الاواخر واعتكف وركز انت بتجد نفس مشرقه بترى المعاني ببساطه الايه تتلى بس عليه يلتقط منها كثيرا من المعاني ما عادش محتاج تعب وكد للذهن وقراءه في الف الموضوع بقى يقرا ثلاث اربع تفاسير ولا يقرا حاجه ويقوم يتامل يفاجئ بفتح عجيب من الله سبحانه وتعالى في الايات فدي لحظات الاشراق فلازم الانسان يستغلها فتخيل ده صلى الله عليه وسلم يقول ان انه لا يغنى على قلبي فيذكر الله سبحانه وتعالى الحل كان بيذكر بيستغفر فالحل في الذكر فمساله النسيان تاني باكد ان هي مساله فطريه الاشكال وده سؤال الحلقه يعني ده سؤال بقى ال- ال- الحلقه بتاعتنا اين لحظات الذكر في حياتك؟ يعني خليه سؤال موجه لكل واحد انتوا افتكرتوا ان سؤاله عليه جايزه وكده لا مش للاسف مش احنا يعني فين لحظات الذكر في حياتك؟ يعني انا معلش انا مش هسالك او مش هسالك عن لحظات النسيان والانشغالات احنا كلنا مش محتاجين حد يفكرنا بلحظات للمباحات والانشغالات ودي يعني أنا مش محتاج اقول لك ايه طمني كده انت بقالك فتره مركز في الاخره انا حاسك يعني بقالك ثلاث اربع شهور عايش مع الاخره ما, ما تروق شويه يعني انا ما عدتش بقابل الصنف ده كان زمان ممكن شويه بقالي فتره طويله ما بقابلش الصنف ده خالص يعني بقى نادر قوي في السوق يعني ف آه، يعني حتى ال- الشباب الواحد زمان كان ممكن يقابل ايه شاب في بدايه التزامه وفعلا مت... يعني ايه مش عايز اقول مشدد وبتاع فانت تقول له بس بالراحه شويه الصنف ده حتى ما عادش موجود يعني دلوقتي انت بتقابل الشباب افق عالي جدا يعني الافق ما شاء الله آه، السوشيال ميديا والانفتاح يعني الواحد تقابل مثلا شاب في اولى او ثانيه طب تتكلم معاه الاقيه عنده افاق انا ما بداتش افهم الافاق دي غير بعد ما اتخرجت مثلا بخمس ست سنين هو بيتكلم فيها في اولى طب هو من اولى مثلا بيكلمك ان هو مثلا بيحضر في الصيف انه هيسافر مش عارف آه، امريكا ويطلع مش عارف هيروح على بريطانيا هو في اولى طب انا اياميها مثلا في اولى طب لما كان الواحد يسافر جمصه كان بيحس ان هو عمل يعني عمل انجاز يعني انا مش انا مستغرب ما شاء الله فالافاق اصلا بقت متسعه خلاص فانا مش محتاج اذكركم يعني انتوا ما شاء الله عندكم يعني كتير ال... وانت بتقلب كده في السوشيال ميديا كم المذكرات بالنسيان وبالمباحات بقى كتير دلوقتي فخليني انا اسال السؤال الثاني فين لحظات الذكر؟ فين لحظه ان ترى الجنه والنار العين في حياتك موجوده فين؟ خ- ده ده اللي لازم تجاوب عليه ده لازم تطلع من النهارده ماشي ربنا قدر مواسم الطاعات لكن فين في حياتك في درس بتحضره في صحبه صالحه يعني فين زي ما كنت بسال قبل كده في درس اظن كان اسمه ارجوك لا تنصرف تقريبا فين الدين في حياتك هو موجود فين يعني لما تسال طالب وتقول له فين المذاكره في حياتك فهو عارف ان في امتحان فهو ممكن يكون مقصر فعارف امتى لو هيستدرك او هيسقط هيجي له تنبيه معين في في في حاجات موجوده في حياته فتسال فين التفكير فين الانسان انه يظن ان لحظات لحظات معذره ان لحظات التذكر مستمره ده واهم بمعنى واحد لما يجي مثلا يصلي ويبكي و... او هو بيدفن واحد صاحبه وي... وبيعيط وبالفعل مستحضر ده الاخره بيظن في اللحظه دي ان اللحظات دي هتكون مستمره معاه ابدا ده شويه وهت ايه وهتذوب في الحياه تيجي مثلا في التراويح وربنا يفتح على قلبك وتصلي فتعيط وبتاع لا تظنن ان هذه اللحظه هتكون مستمره لا شويه يعني مثلا اسبوعين ثلاثه اسبوعين ثلاثه في ناس تقول لي ده لغايه السحور الموضوع ده بيكمل معاه لغايه السحور وبعد كده بنتخانق على السحور مع بعض وخلاص كل ده بيطير فانت محتاج هديك مثال لحظات الشبع لما تكون تعزم على اكله جميله كده على الفطار عند حماتك مثلا ولا حاجه ولا حد بيحبك ويعزمك وتاكل بقى وتترسها فيجي واحد يكلمك بعد الاكل يقول لك انا عايز اعزمك مثلا على العشاء او على السحور لا أنا مش قادر والله فيقول لك لا ده كمان خمس ست ساعات بس يقول لك لا تقول له ابدا مستحيل انا مستحيل اقدر لانك بتتكلم في لحظات الشبع فلما بتتكلم في لحظات الامتلاء الايماني بتظن لا لا انا انا مستحيل اعمل الكلام ده لا الحمد لله الواحد حاسس ان هو من جوه منور ياه الواحد مختلف تماما شويه في نزول حد- محتاج تعيد مثل هذه اللحظات ف... فتيجي مثلا اللي يكلمك عشان يعزمك ده عدى اربع خمس ساعات بدات تجوع هو مش هيتصل هو صدق ان انا اعتذرت ولا ايه انا جع... انا جوعت ولا إيه؟ فانت ده طبيعي فانت تكرار لحظات التذكر فانت محتاج تاني سؤال الحلقه اين لحظات التذكر المستمره فين الدائمه ولو بسيطه نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنه والنار فكان راي عين ففي اين هذه اللحظات في حياتك طيب ولو ما تيسر كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه طيب آه عايز انا يعتبر كده خلصت لما باجي اقول الكلام ده لبعض الشباب يقول لي ايه معلش انا بحاول احضر درس اسبوعي او اسمع درس اسبوعي خلاص دي لحظات التذكر تمام كده وانت قلت سيدنا حنظله كان بيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم انا بحاول احافظ على لحظات التذكر بس لا اجد اثر هذه اللحظات على حياتي خد بالكم من السؤال ده تعقيبات يعني احنا خلصنا كده الكلام وهبدا اقول التعقيبات هقول تعقيبين وبعد كده اختم ان شاء الله التعقيب الاول بيقول ايه انا دلوقتي انت بتقول خطوره النسيان وطول الامد وربنا سبحانه وتعالى قال ودي تقول الايه ديت الم يرى الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ذكر خلاص وما نزل الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد ها، طال عليهم الامد طال الامد قسوه القلب قست قلوبهم كثير منهم فاسق خلاص وكان في مقطع مشهور اسمه القلب يقسو تلقائيا ان زي ما ربنا قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها تغطيه النفس وابعادها عن مصادر النور لفتره طويله تقسو يقع الانسان في الفسق والعياذ بالله رجل ربنا قال عليه اتيناه اياتنا لكنه والعياذ بالله انسلخ وخلاص اتبعه الشيطان فكان من الغاوين والعياذ بالله فالسؤال الاول بيقول لي ايه التعقيب الاول على الكلام بيقول دلوقتي انا بحاول احط لحظات تذكر في حياتي مشترك في برنامج آه، علمي أسمع بحاول أسمع دروس كذا لكن لا أجد هذا الأثر يعني بقع أيضا في طول الأمد وقع أيضا في طول النسيان مش بقع في معصية كلنا بنغلط لكن بيطول عليه الأمد مش حاسس إنه بيتغير مش حاسس إنه بينقل هنا نقطة كنت عايز أعملها درس لوحدها هحاول أعملها كده مقطع في رمضان إن شاء الله بس هقول لكم المختصر سريعا ودي نفس النقطة اللي اتكلمت عنها في الدرس الأخير سورة البقرة خطورة السماع بدون عمل دي مشكلة يعني وأنا شايف إن هي زادت هي موجودة مشكلة أزلية موجودة والقرآن تكلم عنها لكن زادت أيضا مع كثرة مواقع التواصل وغياب الواقع الديني على الأرض يعني الواقع الديني على الأرض يا جماعة إنك مثلا فلان في المسجد فلان عامل حلقة تجويد فلان بيعلم الإخوة فلان بيع- بيعدي على فلان ساعة الصلاة فلان يعني ما عادش حتى لو حتى الم- انا لا اخفيكم يعني حتى الخلافات بين التيارات الاسلاميه كانت زمان على الارض يعني ال- فل- فل- ده زعلان من فلان والجماعه دي متخانقين مع فلان وبيتخانقوا على ناس على الارض دلوقتي خنا... يعني الخناقات كلاميه على السوشيال ميديا شويه كلام يعني نقاشات مجرد نقاشات جدليه كلاميه وكمان واقع افتراضي يعني شوف ال... يعني انا شايف ان هي مشكلتين كبار يعني ايا كان ده قصه ثانيه دلوقتي فخطوره السماع بدون عمل يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعد ما ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال بعدها سبحانه وتعالى خد بالك انت مطالب انك تحكم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياتك طبعا لما ترجع انا بحب الايات دي جدا كل الربع ده واللي قبله في سوره النساء ومن اول اطيعوا الله واطيعوا الرسول وبعد كده المنافقين يقول لك احنا احنا نفسنا نطيع والله إيه إيه إيه تعالى نتحاكم لكن ده عايز يتحاكم على الطاغوت مش عايز يتحاكم على كتاب الله فربنا بيقول له لازم تحكم كتاب الله فربنا بيقول له بعدها ده انت المفروض تحكم القرآن حتى لو قال لك تموت نفسك فما بالك هو لم يكن ذلك لكم ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه اللي بيدعي أنه عنده قابلية للتحكم إلى شرع الله ما فعلوه إلا قليل منهم وهنا بقى آثار كتيرة ارجعوا لابن كثير وغيره قال ان من امه النبي صلى الله عليه وسلم من سيفعل ذلك منهم ثابت بن قيس ومنهم الصديق رضي الله عنه ومنهم بعض الاثار اللي وردت عن الصحابه خلاص ما, ما يعني اصل الايه في ذمهم لكن وكانها تشير من بعيد الى مدح هؤلاء اللي هم القليل لكن الغالب كان ذم لهم ما فعلوه الا قليل منهم خلاص طيب تيجي بقى نكمل ولو انهم فعلوا ما ايه يوعظون به فعلوا يعني يا جماعه الوعظ مش لاجل الوعظ يعني انت مش بتسمع درس وعظي عشان تقول انا اتوعظت ايوه يعني اتوعظت يعني يعني ايه اتوعظت ما هو لازم يؤدي الى عمل لذلك الرازي لما قال هو الوعظ ده مش تخويف ووعيد يعني هيتعمل بيه ازاي اما هي احكام القران احكام القران مخلوطه بالوعد والوعيد عشان تعملها وده ان شاء الله هبقى اقولها ان شاء الله في درس في رمضان كيف يغير القران الانسان يدفعه الى عمل القران له طريقه خاصه في ذلك انه بيحيط الاحكام الشرعيه بنوع من الوعد والوعيد ليدفع الانسان ي- يدفعه يزعه الى ان يعمل فالوعد الهدف منه انك تعمل انك ت- تحول ذلك الى اعمال تخرج باعمال لكن ساعه انا برجع لاجابه سؤال ساعه التذكر لا تؤثر في شيئا انا هقول لك طب ما جايز الاشكال في إيه؟ ساعه التذكر انك انت مش مركز فيها ما بتوصلش فيها لكأن راي العين قاعد سامع الدرس ضربه في اتنين بسرعه وقاعد سايق وبتشتم وانت الدرس شغال او قاعد مشغل الدرس وقاعد بتعمل سكرولنج وقاعد مش مركز ممكن يكون طريقه تلقيك لساعه التذكر فيها اشكال زي زمان ناس معروفه اي درس بيحضروه بيحجزوا ورا عند العمود اللي ورا وقاعد ورا ونايم ولما الشيخ بيخلص ايه يقول له يلا قوم اتوضى جدد وضوءك عشان ايه عشان هنصلي ويطلع يقول لك والله الحمد لله الواحد محافظ على الدرس ده بقاله 30 سنه بفضل الله الحمد لله ما اتغيرش ثابت انا بادئه ما شاء الله 30 سنه وهيتغير ازاي هو كان نايم هو يتغير لو شاف رؤى لكن هو كان الدرس هو مش سامعه ف... فممكن يكون مشكله في طريقه تلقي ساعه التذكر او في تطبيق ما بعد ساعه التذكر هذه لازم تتحول لاعمال ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان ايه بقى خيرا لهم قيل في الدنيا وفي الاخره واشد تثبيتا ادي رائعه راجعوا تفسير السعدي فيها جميل عشان مفيش وقت انا اقراه لكم يعني راجعوه ان شاء الله ممكن حتى تحطوا لكم على قناه التليجرام تفسير آلي من السعدي آه، الايه دي الامام الطبري وهو بيفسرها عجبني قوي سبحان الله انا اصلا كنت بجمع التثبيت في القرآن يعني أنا بجمع النسيان قلت أجمع إيه التثبيت عوامل الثبات فجي جت آية إيه ثبات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية دي فيها خلاف طويل في إعراب كلمة وتثبيتا حال ولا مفعول لأجل يعني هحاول أشير سريعا يعني فانا كنت قاعد بذاكر في تثبيتا من انفسهم فما جاته اشد تثبيتا قلت ده جاي فيهم رابطه فبقرا الطبر لقيته احال على ايه يعني بعد ما فسر ايه النساء قال احال على ايه البقره وبحب جدا احالات الامام الطبري دي يعني فالعلماء اصلا في كلمه وتثبيتا او اشد تثبيتا هل ده نتيجه العمل يعني الثبات تثبيتا من انفسهم هل الانفاق او فعل ما يعظون به هيؤدي الى زياده في الثبات ولا قبل أن يفعل العمل ساعدته نفسه يعني كان متردد أعمل ولا ما أعملش أعمل ولا ما أعملش فثبتته نفسه كان حاله أثناء البذل وأثناء فعل كان في حالة من التثبيت من النفس يعني التثبيت ده قبل التثبيت ساعده على الفعل ولا الفعل ساعده على التثبيت القولين صح وده يدلك وده بقى كلام بقى حتة من الطبري على حتة من الرازي على حتة من السعدي إن الإنسان في حالة من الدورة ديت إن هو يسمع وعظ فيعمله فيزداد ثباتا وإيمانا فيروح يسمع وعظ فيعمل فيزداد ثباتا وإيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى لذلك وده معنى موجود لذلك الطبري وغيره وغيره قال أشد تثبيتا قال يقينا يعني لما كنت أقول للشباب يا جماعة لما كان واحد يقعد مع الشباب يتناقش معاهم في شبهات يقول لي أنا عنده شبهة بس هو مش ملحد بس هو مرتاب فتقول له اليقين يزيد بالأعمال اليقين تراكمي يعني اللي انت انت خلاص طب قوم صلي الصلاه مفيش فيها عندك مشكله حافظ على الصلاه وهنناقش الشبهه اليقين تراكمي بلاش تتصور ان اليقين حاجه لحظيه كالبرق تاتيك في لحظه اليقين تراكمي ومن اسباب زياده اليقين زياده العلم وزياده العمل اشد تثبيتا هتكون اشد ثباتا في الدين طبعا تكمله الايات في النساء رائعه رائعه انك توصل بقى ربنا يستعملنا تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا لكن اقصد اللي انا عايزه هنا ان ساعة التذكر حتى تثمر فيك لابد ان تفعل ما توعظ به لازم يتحول الامر البعض يبقى في اعمال بتخرج تعملها غياب الاعمال مجرد ان انت بقيت سميع سميع تيجي تحدي يقول اه ده انا سمعته من كذا وده اوه ده انا حافظه وده انا مش عارف ايه ايوه ثم ماذا يعني يعني احنا هنا حتى لما بتتحول وسائل التذكر زي الخسوف أو القرآن إلى وسائل متعة فقط يعني تخيل لما نحول وسائل التذكر زيارة المقابر نروح نتباهى هناك بيها بالمقابر شفت احنا عندنا مقبرة على الناصية مقبرتكم على الناصية احنا انت عارف مقبرة دي مكلفة كام؟ انت عارف يا ابني انت بتتكلم مين احنا ده احنا عندنا مقبرة على البحر وده احد الاقوال على فكره التي قيلت في الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ظل يحدث نوع من المفاخره احنا من عيله كذا وانتم حتى تباهوا بالاموات يعني راحوا المقابر بدل ما أن تذكرهم المقابر ذهبوا ليتفاخروا بعند الأموات فتخيل لما وسائل التذكر إن القرآن بنسمعه عشان نحدد ده مقام نتخانق مع بعض ده أنا هوند ولا حجاز ولا لا ده مش عارف ونقعد وده اللي شغلنا فقط فدي هنا وسائل التذكر لما تتحول إلى وسائل للنسيان وللمباهاة يعني بيحدث إشكال أكبر زي ما ربنا قال ذكر والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية إن القرآن ممكن على ناس عمى وقال عنهم أولئك ينادون من مكان بعيد أصلا يؤثر فيهم القرآن في ناس القرآن يناديهم من قريب يتأثرون بكتاب الله سبحانه وتعالى فخطورة ألا يتحول الوعظ إلى عمل فالثبات بيقل فالنفس تضعف لذلك لما الرازي استنبط معنى من آية تثبيت من أنفسهم وعجبوا ابن عاشور وفصله وطريقة ابن عاشور لما بيلقط المعنى بيعيد صياغته بطريقة مبسطة قال ان تكرار الاعمال وقال وكان هذه الايه ايه البقره تدعو الى تكرار الانفاق حتى تتكون هذه الملكه الراسخه في النفس ف... فيصبح الامر سهل على الانسان فيصبح اشد تثبيتا ورسوخا في العمل تكراره ده شيء معروف ان اللي بيمارس عاده في الاول بيبقى عليه صعوبه بعد كده بيبقى سهل اي حد بيتعلم اي حاجه جديده في الاول بيبقى الامر فيه نوع من الصعوبه بعد كده زي الصيام في الاول بيجب وده احد مقاصد الصيام في شعبان في نوع من ال... كانه نوع من التدريب يعني طبعا يقول كتير القضاء ما فات او غير ذلك مش هتكلم على ليه الصيام في شعبان يبقى ده النقطه الاولانيه ان ساعه التذكر قد يكون فيها بالنسبه اليك آه عدم اهتمام بها او عدم تطبيق لها قبل ما نتهم نقول ان مساله ساعه التذكر ليست كافيه آه احنا محتاجين نعملها صح اخر حاجه بعض الناس خلاص اقتنع بالكلام عشان انا طولت كده وبنقفل فقال لك ماشي يا عم انا مقتنع بالكلام ده ولازم تذكر وصح انا ما كنتش بعمل ساعات تذكر او مش بطبق بس انا عايز اقول حاجه تقول له اتفضل يقول لك انت من شويه بتقول انا مش خايف عليكم من ساعه النسيان او من ساعه المباحات او من ساعه الدنيا لان هي موجوده عندكم فيقول لك اه ده صحيح هو بيقول لي انت قلت كده فهو يرد عليا يقول لي اه ده صحيح وصحيح لان اهل الدنيا نجحوا في تنظيم وترتيب هذه الحياه بصوره تحيط بالإنسان من أول ما بيتولد ويدخل بقى كي جي 1 ويروح ويطلع بقى ابتدائي إعدادي ثانوي في محطات بتتلقفه محطة بعد محطة اتعب الوقت عشان تستريح بعدين وانتوا عارفين طبعا إن مفيش بعدين فبيدخل في الدوامة وحياته بتتملى وعواميد أسمنت بتترسخ في حياته وشغلانة وزوجة أولاد مش عارف إيه فبيقول وسائل النسيان أصبحت منظمة ومرتبة جدا تمام فبيقول انتم بيخاطب بيقول لي يعني انتم المفروض انتم يا بتوع الدين او ده كلام الاخ يعني تعملوا زي كده للدين عشان تساعدونا على التذكر يعني زي ما اهل الدنيا عملوا كده انتم المفروض تعملوا كده طيب انا بحاول اجيب كلام انا سمعته من بعض الناس نصا يعني عشان اعقب عليه طب الاول آه يعني قبل ما اجاوب على السؤال الدين زي ما خط... زي ما قلت جمله النبي صلى الله عليه وسلم في ختام سيدنا كلامه مع سيدنا حنظله قال لو انكم تدومون الدين راعى خطاب الشريعه راعت عموم الناس لم تطلب منهم الترك بالكليه اللي عايز يعمل ده دي اختياراته الشخصيه يعني سيدنا ابو هريره لما عمل ده كان اختيار شخصي له خلاص طبعا انا هنا كل ما بفتكر الاختيارات الشخصيه في التعامل مع الدنيا بفتكر درس ايه اشكاليه الجامع بين الدين والدنيا اللي هو عامل زي المهدي المنتظر كده اللي هو كلنا مع شكله مش زي السير زي البتاع اللي دخل في السرداب بتاع الشيعة ده شكله مش صح المهم صلوا على النبي فدي اختيارات شخصية الشريعة ما عممتهاش يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ويلاقي الأنباجية ديت فقال تصدقوا بها مش دي ألهتني عن صلاتي آنفا سيدنا سليمان على قول إن هو لما جات الخيل عطلته ذبحها احنا صعب ان احنا نعمل ده مش كل حاجه هتعطلنا هنذبحها والا يعني احنا متعطلين في كل حته يعني فامال فاحنا قلنا الحل بدل ما بدل ما تصطدم خلي فيه ساعه تذكر طالما النسيان ده من المباحات او بل مطلوب منك انك تنجزه زي ما اتكلمنا عن مساله الامل وكلام ابن حجر فيه فدي النقطه بس الاولانيه قبل ما محدش طالبك بده النقطه بقى اجابه السؤال قبل ما اجاوبك واقول لك في برامج وفي دروس والدعاه شغالين لا لا لا لا هو ساعه التذكر دي مسؤوليتك يعني فكره انتوا بتوع الدين هو ما فيش انتوا هو كلنا انت بقيت اشهد ان لا اله الا الله انت بقيت ضمن هؤلاء هم ودي خطو... ده تصور ايه اصل بتوع الدين مسؤولين ما هو مين بتوع الدين حضرتك يعني انت ب... انت مسلم انت تسال احد الاسئله في قبرك ما دينك كيف الخطاب دينك انت يعني في مسؤوليه فرديه عليك للسعي ماشي يعني انت تقول لي اه اللي, اللي ربنا من عليه واشتغل في الدعوه يحاول يبسط يحاول يسهل يحاول يعمل قنوات يحاول يعمل دروس يحاول ماشي صح و... و... ولتكن منكم طائفه في طائفه لازم تامر بالمعروف عن المنكر فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه العلماء حتى بيقولوا ان بعض اهل العلم قال ما هو ينبغي ده دور المجتمع توفير هذه الطائفه ومساعدتها يعني مش بس ان هم اللي ينفروا ايوه ما هو الباقي دور انه يساعدهم طبعا هو في انتقاد ليهم ومحاربه ليهم لكن انا بتكلم ان دورك انت ليك دور تبحث يعني سيدنا سلمان جه من اقصى الدنيا عشان النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو كان الايمان في الثريا لبلغه اناس من هؤلاء واشار الى سلمان رضي الله عنه كما اخبر صلى الله عليه وسلم الايمان في الثريا احيانا الايمان بيبقى جنب بيتك وبتكسر الايمان بيبقى على الموبايل بتاعك وبتكسر يعني يعني الايمان بيبقى اقرب اليك يعني من ايه وبتكسل ف فده الاول قبل ما نجاوب نقول ان في كذا او في كذا لا وانا بالعكس انا عايز اكتفي بصراحه بهذه الاجابه هي مسؤوليتك الشخصيه هو مش مش هم مسؤولين يوفروا زي ما اهل الدنيا يوفروا انت مسؤول انك تبحث بل انت مسؤول انك تساعد في توفير ده يا جماعه الدين مش حكر على الملتحي بس ولا اللي بيقول جزاك الله خيرا ولا اللي بيقول الله المستعان ولا اللي عنده كتابين حاططهم في مكتبه لا يعني ده تصور عمل فيه قصور من سعي الناس لنشر دين الله والامر معروف والنهي عن المنكر يعني بلغوا عني ولو آية أنا ما بطلبكش تبقى عالم ولا تتكلم في مسائل خلافية تحتاج إلى تحرير أنا مش بتكلم في ده دلوقتي أنت هو هو إنك رايح تصلي الناس اللي ما بتصليش ده محتاج آه، إنك بس تقول له تعالى بكلمتين ما تيجي نصلي ده محتاج إنك نقعد ندي مقدمات خلا- خلافية طويلة و... وأصل مقلد ولا مش عارف إحنا محتاجين نعمل دي هنا كمان ف... فده دورك يعني بلاش نتخيل إن في ناس إحنا دورنا إن إحنا نعاتبهم هنقول لهم انتوا ما بتعملوش انتوا ما قلتوش انتوا ما وفرتوش هم ما عملوش واصلهم ايوه طب واين انت من هذا؟ ما هو العتاب ماشي يبقى العتاب على الكل ال ال الكل بيذم في تقصير جماعي ما هو زي الامر معروف عن منكر لما ما بيتعملش العقوبه جماعيه فلازم ن- نبقى فاهمين ان اللي بيحدث ده يكون عقوبه جماعيه ف آه، آه، انت ستسال فردا كلهم اتي يوم القيامه فردا ثم بالرغم من ذلك بفضل الله إح- يعني الله لطيف بعباده يعني بيحدث تضييق من جهة وفتح من جهة أخرى فتن بتزيد وشهوات بتزيد وسهولة الوصول للشهوات صحيح تضييق و لكن من رحمة الله ثواب بيزيد أجر خمسين صحابي بهذه الأعمال سهولة الوصول أنت دلوقتي آه، الدروس والكتب وكتب التفسير وكتب السنة والشروحات والبرامج العلمية ده تيسير عجيب عجيب وبفضل الله التيسير بيزداد زي ما الصعوبات وبتزداد التيسير بيزداد من رحمه الله سبحانه وتعالى فالانسان لا يشغل باله بقضيه الاعتذار لنفسه لا بلاش بلاش ان يكون هدفي ان انا اعتذر لنفسي فقط ثم اتهم الاخرين فانا كده خلصت طولت عليكم يبقى سريعا انسان مفطور على بعض اخلاق مذكوره في كتاب الله سبحانه وتعالى من هذه الاخلاق النسيان النسيان شيء فطري الانسان يحتاجه في سيره في حياته لكن اذا استمر النسيان وطال دينه وأثر على دينه وتناول النسيان قضية الدين وطال فيها الإنسان بيسقط بقى في طال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فسقون فالإسلام جاء ليهذب المشاعر لا ليمنعها تماما بيراعي البشرية أنت مش مطالب بالانقطاع الكلي ولا طول ولا استمش ولا استمرار التذكر انك تكون على نفس الحاله بنفس الوتيره بنفس المعنى الايماني بنفس الحاله الايمانيه على طوال حياتك ده صعب صعب انك بال- انت بتمر برح- بلحظات بتخرج بتتفسح بتلعب مع اولادك بتخرج مع اصحابك بتلعب بتمر بهذه اللحظات تضحك و لكن لا تكثر منها زي ما بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثره الضحك بتميت القلب فكثرتها وطولها بيعمل المشكله إيه ده الاشكال لكن وجودها طبيعي طيب يبقى كان السؤال اين لحظات التذكر وقلنا ان من رحمه الله انه قدر لنا عبادات قدر لنا اقدار قدر لنا مواسم تساعدنا على تذكر واعظم هذه المذكرات التي نزل جاءتنا لتذكرنا بالله سبحانه وتعالى والوحي من عند الله سبحانه وتعالى فكيف إذا اجتمع الوحي مع مواسم الطاعات ده أعلى حالة في التذكر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان وأن يعيننا في هذا الشهر المبارك الكريم على ذكره وشكر حسن عبادته أعتذر أن أنا طولت عليكم أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته